الكرام إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عطر الكلام قولوا سنسمع قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الآية دي من سورة فاطر أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن النذير هو الشيب وأقلهم هو الذي ذهب إلى أن النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا عن علي بن أبي طالب ولم يثبت عن علي رضي الله عنه ما بقي إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ده اللي ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر أهل العلم زي ما قلت لكم قال لك وجاءكم النذير ليه؟ لأن العلاقة ما بين أولم نعمركم والنذير تقتضي أن يكون شيئا ملموسا يراه العبد أمال هيبقى نذير لا ما هو لازم النذير ده يكون موجود مع كل ط... كل إنسان طب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كلامه موجود نعم لكنه توفي ده بقى نذير مرئي الإنسان لابد أن يتنبه له فعشان كده بيكون موجود مع كل إنسان إما يراه على غيره وإما أن يراه على نفسه وكما قلت لكم فسر ال- ال- ال- ال- النذير بالشيء أكثر أهل العلم وورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنا لم أفتش كثيرا في البحث عن أسانيد أثر ابن عباس لكن وقفت له على إسناد في سنن البيهقي ولكنه إسناد ضعيف يرويه من حديث إسماعيل بن أبي فديك عن آه، الحسن بن عبد الله بن عطية عمن بلغه عن ابن عباس الحسن آه، ابن عبد الله ده ضعيف ضعفه العقيلي وعمن بلغه عن ابن عباس ده مجهول حتى لو الحسن ده ثقة يبقى فيه إيه يبقى فيه علة في الإسناد علة ظاهرة أنت نفسك هتدركها من غير ما أقول لك عليها اللي هو عمن بلغه عن ابن عباس ده اللي إيه اللي هو ورد أن ابن عباس قال النذير هنا هو الشيب ولكن إسناده ضعيف لكن أنا كم- كما قلت لكم لم أفتش يعني كثيرا في البحث عن أسانيد آه، للصحابة في هذا الباب والشيب كما قلنا دليل على قرب الموت وشوف الشيب الناس ما بتحبوش كثير من الناس يكرهون الشيب الذين يصبغون شعورهم مش هقول لحاهم لان في بعض الناس آه، او كثير ناس مش ملتحين لكن شعره ابيض فيقوم يصبغ شعره مش سنة بقى لا يصبغ شعره حتى لا ايه حتى لا يظهر انه شيخ مش هقول انه عجوز لان العجوز تطلق على المرأة اما الرجل يقال له شيخ يعني احنا بنتجاوز في العبارات بتاع- بتاعتنا ونقول راجل عجوز لا العجوز ده انما يكون للايه يكون للمرأة دون الرجل لما قالت امرأة إبراهيم يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ما قالش بع- ما قالت وهذا بعلي عجوزة ها ال- الرجل يقال له شيخ فيقوم ايه فيقوم آه، آه، يصبغ شعره عشان يبدو شباب بيفر من الايه يفر من الشيب كان آه، يعني آه، الشيب ده آه، صبغه احيانا كان يغر يعني ابن شهاب الزهري كان يصبغ بس كان يصبغ سنه لأن برضه تغيير الشيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحبة يعني من شاء خضب ومن شاء ترك كان بعض الصحابة يتركون لحاهم يعني لا يخضبونها وبعض الصحابة كانوا يخضبون لحاهم زي مثلا عقبة بن عامر الجهني كان يخضب لحيته لكن بعد أسبوع كده تلاقي منبت الشعر أبيض ما هو كل ما أنت بت- ب- ب- بتصبغها كلها خلاص كله آه، آه، مصبوغ بس مش بالأسود مش- يعني الأسود ي- يعني يحرم الصبغ به لكن ممكن تصبغ بلون أقرب إلى السواد زي الحناء الحنة الغامقة مثلا فكان عقبة بن عامر الجهني يصبغ فيقوم الشعر لما يطلع بقى ينبت كده تلاقي أبيض فكان رجلا شاعرا يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها يعني أصل الشعر دايما إيه ينزل أبيض زي ما هو فبعض الناس كان يخضب منهم الزهري كان يخضب فالإمام مالك رحمه الله ما كانش واخد باله أن الزهري بيخضب فقال في بعض أحاديثه حدثنا الزهري وهو شاب وهو شاب العلماء قالوا لا ده الزهري كان بيصبغ بس مالك ما خدش باله ظنه شاب ولذلك العلماء هم بيتكلموا بعض العلماء يعني يتكلموا في باب النكاح يقول لك لما يكون واحد رايح يخطب واحدة وشعره أبيض وهو راجل شيخ يعني ما يصبغش عشان ما, يبدأ ما يبدوش إنه صغير كان زمان بقى لا في شهادات ميلاد ولا الكلام ده وهو ولا, ولا يعرف أنت مولود سنة كام ولا بتاع الكلام ده فلما كان يخضب ويتقدم إلى يعني أسرة من الأسر ولا حاجة تفكروا شاب ويكون هو خلاص مسلم النمر وفي بعض العلماء كان يستحب في الغزو أن يخضب الشيوخ يقول لك ليه؟ يقول لك عشان لإرهاب العدو اللي هو العدو لما يكون مثلا هنفترض يعني الجيش كله لحى بيضة كده ومش عارف إيه، هيقول لك دول خلاص ده العالم في آخر أعمارهم وده تنفخه يطير فيقول لك لا خضب علشان إيه؟ خضب علشان العدو لما يلاقي كله لحى سودة كده وبتاع يقوم إيه يحصل له نوع من الإرهاب ويعرف إن دول كلهم شباب وحاجات زي كده فهو ال- ال- الشيب كما قلت كثير من الناس لا يحبه وقد صرح بهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان في لحيته سبع عشرة شعرة يعني شوف يا أخي الحب وصل إلى درجة أنه يعد ال- ال- الشعر الأبيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام 17 شعراي 17 شعرة يعني في آه، لحية النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين لما ذكر ال ال ال ال ال أن- أن الناس يعني يخضبون فقال لهم أنس أولستم تكرهونه ها أولستم تكرهون الشيب على اساس ان المراه برضو لما تشوف الراجل شايب ولا حاجه تقوم برضو ايه تقول لك ده خلاص ده ما هيموت و- والكلام ده والشاعر نفسه قالها وان تسالوني بالنساء فانني خبير باحوال النساء طبيب اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيب واحد شاعر متشائم يعني كان بيقول هذا الكلام المهم ان ال- العلماء تكلموا كثيرا عن الشيب من الابيات الجميله التي احفظها ابيات علي بن جبله في الشيب وان ازاي البني ادم بيكره الشيب ما بيحبش الشيب ليه بيفكره بانه هيروح هي... خلاص هيموت ويمشي فبيحاول بعض الناس يصبغ علشان ايه يتناسى قصه انه في اخر حياته فعلي بن جبلة عمل محاورة ما بين الشيب وبين رجل فجعل الشيب ضيفا راكب حمار ولابس عمامة الشيب ده ومعاه عصاية وخبط على باب واحد وفتح الواحد ده لهذا الضيف ودار بينهما الحوار التالي يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف التاني فتح له بقى أول ما شافه قالوا قال الشيب أأنت الشيب قال أجل أما الراجل صاحب البيت قال له إيه أخطأت دار القوم أنت جاي غلط النمرة غلط ده أنا لسه سن 40 سنة بس أنت تروح لواحد سنه 60 سنة لواحد سنه 70 سنة ولا حاجة تلبسه تبيض له راسه وتبيض له لحيته ماشي لكن ده أنا 40 سنة لسه في الكهولة يعني أول الكهولة ها ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم أي ولم ليه أخطأت يعني لك الأربعون التم ده الشيب اللي بقول له أنت كملت أربعين سنة وما استناش يقول له اتفضل ثم نزل قال الضيف صاحب الدار قال صاحب الدار فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل المفرق اللي هو الراس لا انت عشان انت بتفرق الشعر بتاعك تفرقه يمين تفرقه شمال تفرقه من النص بيقول أول ما نزل غصب عني وقال لي لك الأربعون التم وما استناش حتى أقول له اتفضل أم نزل من على الركوبة بتاعته وقعد في البيت قعد فين صاحبنا الضيف ده قعد على راسه لأنه شيب قال فأ- فكأنما اعتم منه مفرقي بجبل كأننا لما لبس راسي كأننا إيه حملت جبلا فوق رأسي ليه زي ما قلت لكم ليه لأن الشيب نذير يبين أن المرء سيموت فأنا بقول لكل شيب بقى زي حالاتي كده وزي حالات ال- الشياب الموجودين في الدنيا دلوقتي وجاءكم النذير فخلي بالك إذا كان أملك طويل قوي ولسه فاتح الدفاتر وعامل لي استيراد وتصدير وعامل لي مش عارف إيه وبتبني لي مصانع أنا بقول لك ما, ما تهدش كل ده بس بقول لك خف شوية بقى ها خف شوية بطل تجري أنت طول عمرك بتجري وضيعت صلواتك وما بتأديش زكواتك ورمضان كنت بتفطر فيه علشان كنت في المصانع وبتاع والكلام ده كفاياك اول ما تشوف الشيب النذير ده هو تبص في المرايه وانت بتسرح ل- ش- شعرك ها واذا كنت يعني آه، متسنن ال- ع- عفيت لحيتك ومش معنى متسنن يعني اللحيه سنه بس اللحيه فرض مش سنه اللحيه فرض واجب إذا كنت كمان م- م- ملتحي متسنن يعني متابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقوم تقول إيه خلاص ما, ما بقي في الكرب إلا الحطب زي ما أهل الشام بيقولوا أنا سمعت المثل ده من شيخنا الألباني رحمه الله كان يعني في أثناء الكلام لما تيجي سيرة حاجة زي كده يقول ما بقي في الكرم إلا الحطب الكرم اللي هو إيه غي- اللي هو غيط العنب يعني ما باقي فيه إلا الحطب لا فيه عنب ولا فيه ورق أخضر ولا فيه أي حاجة نشف يعني يبس فده معنى الإيه ده معنى الآية عطر الكلام قولوا أقول سنسمع قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام فالقلب صلى خلف تكبير الإمام والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون